بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كل عام وانتم بخير كل سنه وانتم طيبين كيف حالكم مع الله ها هو رمضان جاء ومر كالضيوف الكرام الذين يزورون خفيفا ويمرون لطيفا مر رمضان وفيه من الخيرات ما لا يحصيه الا الله فاز من فاز وربح من ربح وغبن وخسر البطالون اخوتي بعد رمضان لابد ان نتساءل ما اثر رمضان في حياه الامه عاشت الامه رمضان وكثيرا ما اردد ان الامه اختارت ربها اختارت الله منذ أن نوت الصيام منذ أول يوم وعاشت الأمة رمضان شهرا كاملا مختلفا عن بقية السنة عاشته الأمة عاشته المساجد عامرة والبيوت مضيئة والمصاحف فتحت وعمر الخير بيوت المسلمين نعم إخوتي إننا نرى من الخير في شهر رمضان في الأمة ما لا نراه في غيره انظر إلى صدقات الأمة في رمضان مثلا مثلا يعني إطعام الفقراء وإخراج الزكوات كان هناك كما أخبرني كثير من الإخوة في كثير من المناطق إقبال زائد عن الحد في إطعام الفقراء في رمضان هذه السنة وكان هناك إقبال لم يسبق في التصدق بصدقة رمضان أو زكاة الفطر إخراجها حبوبا إقبال متزايد ونهم آآ آآ هذا دليل خيرية هذه الأمة أن الأمة ما زالت فيها خير هذه الجزئية جزئية خيرية الأمة وكثرة الخير في الأمة تظهر في مثل هذه المواقف ولكن الإشكال الخطير أن هذا الخير سرعان ما يخبو وكأنني دوما أتذكر حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا عايز أسأل بقالكم قد ما صلتوش على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زيد النبي صلاة بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عوض ما فات وزيد صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب يدرس يعني يبهت كما يدرس وشي الثوب زي ما يكون ثوب عليه نقشة والنقشة دي بتبهت فهذا البهتان في حياة المسلمين حين يبهت الصيام فيصبح صيام شكلي لا كصيام رمضان حين تبحت الصلاة فتصبح صلاة منظر بس حركات مش صلاة حقيقية بروحها عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بقية الحديث قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا حج لا يدرى سر هذه العبادات وروحها فتصبح شكليات ومناظر لا حقيقة لها بلا روح هذا الحاصل في الأمة بعد رمضان يخبو هذا الحماس للدين نحن لا ننكر عشان بعض الناس دلوقتي بيزعلوا مننا لما نقول كده لما نقول الأمة بخير يقول لك هو فين الخير ده ده الأمة قضت رمضان قدام المسلسلات وقدام ال ال ال الأفلام والمسابقات والبرامج نعم مش كل الأمة مش كل الأمة يقول لي ده الأعم الأغلب لا لا لا لا حتى هذا الأعم الأغلب من الذين قضوا أمام هذا كان لهم حظ من الدين كان لهم نصيب من الدين الصيام النهار وحرصهم احيانا على برامج الدين والقنوات الدينيه احيانا فحتى هذا الجزء اما الجزء ايضا الذي لا نستطيع ان نغفله جزء كبير من المسلمين كان يصوم ويقرا في المصحف ويعتكف في المسجد ويصلي القيام وهؤلاء المعتمرون وهؤلاء المعتكفون الشاهد أيها الإخوة المعالجة الليلة في لماذا نخسر رمضان بعد رمضان هذا التدريب الذي مر ثلاثين يوم تدريب على الصيام ثلاثين يوم تدريب على القيام 30 يوم تدريب على القرآن وسماع القرآن 30 يوم تدريب على الدعاء وده ابتهال إلى الله سبحانه وتعالى ليه بنخسره السبب أننا لم نعرف الثمرة ونتذوقها ونعيشها فبتضيع مننا أول ثمرة استفدناها من رمضان التقوى اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من أهلها آمين قل للمتقين أنا يا عم احنا نروح فين للمتقين لا لا لا مش انت كنت بتسأل في رمضان آه يعني الحقنة تفطر ولا تفطرش القبلة تفطر ولا تفطرش ال- مش كنت انت اللي بتسأل في رمضان آه، لو الواحد في, في عنده برد وفي بلغم نزل من زوره يفطر ولا ما يفطرش هي دي التقوى اتقاء الشبهات والاحتراز من الوقو... من مقاربة الحرام هي دي التقوى اللي انت اتعلمتها في رمضان ان الدخان يفطر ولا ما يفطرش وال وال وال وال وال والاحتلام يفطر ولا ما يفطرش كل دي الاسئله دي كانت بتنم على ان الامه بتعود وتعلم التقوى كل الاسئله الكثيره جدا اللي بترد في رمضان هذه دليل على ان الامه بتتعلم التقوى فانت اتعلمت التقوى في رمضان هذا الاحتراز والاحتراس الذي تعلمته في رمضان يستمر معك في حياتك بقى بعد رمضان يستمر لابد أن نقتطف ثمرة التقوى حين ذقنا حقيقتها في نهار رمضان من التقوى أن الواحد يبعد عن مراته بقدر الإمكان في نوم النهار أو غيره تقوى من التقوى أن الإنسان لما يجي يتمضمض لا نهى عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان هذه كلها تقوى فتعلمت وتدربت على التقوى عيشها بعد رمضان وحياة التقوى حياة جميلة مريحة مسعدة في الدنيا والآخرة التقوى لأن الإنسان اللي, اللي في دينه بياخد بالتقوى وياخد بالأحوط يبقى آمن في أمان يعني حين تجد أن بعض الناس يترخص وطبعا وتجد أن بعض الناس يمشي على هواه لا يأمن أن يفاجأ يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا أما التقي فهو في الأمان اللي أخذ بالتقوى في الأمان سبحان الله العظيم جاءني احد الاخوه يقول يعني في اناء آه، اطقم آه، آه، صيني فيها ذهب متذهبه طقم آه، صيني اطباق وكوبايات وكده فيها ذهب فيجوز ولا لا يجوز فقلت له ادام فيها ذهب قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان الذي يشرب في انيه الذهب والفضه كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم فما فيش داعي فراح لشيخ تاني وهي دي الآفة روح لشيخ تاني وشيخ تالت وشيخ رابع ويسأل هنا ويسأل هنا ويقرأ برضه ما فيش مانع ويفتي نفسه قال أنا فتحت البخاري ومش كل الناس تفتح البخاري يعني القضية في إيه المهم قال له إذا كان هذا الذهب ينفصل يبقى حرام ما ينفصلش يبقى سح. قلت له يا أخي إحنا عندنا من المعاصي والذنوب اللي تودي النار كتير قوي فبلاش دي لأن دي أنت مش مضطر إليها ما أنت عرفتها فخليها من باب التقوى وإحنا دايما نقول هناك فرق بين الفتوى والتقوى في فتوى تقول زي ما شيخ الاسلام ابن تيميه قال كده لما يقول ابن القيم سالت شيخ الاسلام في شيء فقال هذا ليس بحرام ولكنه ينافي اصحاب الهمم يعني في حاجه يقول ان ان دي مش حرام لكن اهل التقوى واهل الورع واهل حب الله واهل المقامات العاليه ما ينفعش معاهم الكلام ده اصلا ما يسالش فيه معلقه فيها ذهب ليه ما حبكتش يعني لما واحد ياكل بمعلقه فيها ذهب ولا طبق فيه ذهب يبقى ده هي يعني مثلا بيشبع اكتر يعني مثلا بيمتع يعني لما نشيل حاجة- الحاجه اللي بالمعلقه اللي فيها ذهب بتبقى طعمها احلى يعني ما- ايه ايه إيه المنطق في كده هو ده هي دي القضيه ما بقولكش من من جهه الوقت حلال وحرام اما من جهه حلال وحرام فهي حرام الشاهد ان انا بحبكم في الله فنتكلم عن التقوى هذا هو الاحتراز قول يعني ايه آه، لسه النهارده برضه احد آه، اخواننا يقول يعني ايه انه مسافر آه، في شغل ومعاه واحده يقول يعني آه، ما- في واحده مسافره معاك طب واحده مسافره معاك ليه؟ مع شغل طب وايه إيه يعني طيب هذه المقاربه لما ربنا ما قالناش لا تزنوا وانما قال ولا تقربوا الزنا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الزنا حرم ايه حرم حاجات قبليه كتير اللي هي مثلا النظر حرم النظر النظرة زنا وحرم اللمس وإياكم والدخول على النساء و إيه- وأمر المرأة بالحجاب حاجات كتير جدا عشان لا تقربوا دي فما يباعد الناس اللي عمالة تقرب وتقول أنا مش قصدي حاجة ليه, ليه أنتوا دايما ظنكم سيء مش إحنا ده احنا لما بنقول يعني إيه الافضل المب... هذه المباعده مش مني دي اوامر شرع اوامر شرع وهي دي التقوى فلذلك عايزين نمسك ثمره التقوى الدره المفقوده والغايه المنشوده التقوى لما نمسك دره التقوى ودايما ننور بيها على الاشياء تبقى كمصباح في يدك تنور بيها لما تنور عليها التقوى تسلط عليها التقوى تنصرف عنها مباشرة لأنه سيتبين لك إذا سلطت مصباح التقوى على مثل هذه الأشياء سيتبين لك عوارها وأنها تنافي تقوى المتقين الثمرة الثانية اللي طلعنا بيها من آه، رمضان المداومة على العبادة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه ولما السيدة عائشة رضي الله عنها وصفت عمل النبي قالت كان عمله ديمة ولما وصفوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان إذا عمل عملا أثبته هي دي اتعلمنا طول رمضان 30 يوم كل يوم كل يوم صيام من الفجر للمغرب اتعلمت المداومة على العمل وتلاحظ ان انت بعد مرور اسبوع ولا 10 ايام من رمضان اتعودت على الصيام بعد مرور اسبوعين ولا ثلاثة من القيام اتعودت على القيام بعد مرور اسبوع ولا 10 ايام ولا نص الشهر اتعودت على السحر السحور و- والاستيقاظ وبقيت تصحى لوحدك و... وتعودت على الاكله دي والاكله دي وبقت حياتك مستقره على هذا الوضع هي دي عودوا انفسكم الطاعه ان نتعود على هذا ونعود عليها اولادنا ونعود عليها بيوتنا م... مجرد ان احنا نعتاد هذا الامر ونالفه نستمتع به بعد المعاناه منه الانسان يعاني من الطاعه مره واثنين وثلاثه وبعد كده حين تالفه حين تالفها نفسه يستمتع بها فلذلك ابدا نبدا نستفيد بهذه الثمره من ثمرات رمضان وهي دوام العمل اتمام العمل ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا السنه دي واتمينا رمضان 30 يوم هي دي نتعلم بقى ايه قضيه الاتمام لان افه المسلمين في عصرنا انهم كثيرا ما ت- لا تتم اعمالهم تجد كثير من الناس بدا يحفظ القران ولم يتم القران بدا يتعلم العلم ولم يتم اكتاب في طلب العلم بدا مع شيخ ولا عمره طول مع شيخ لحد الشيخ ما يخلص اللي عنده بدأ ي- شوية قيام الليل وبطل قيام الليل وهكذا والرسول حذر من هذا قال يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيقولها ولما تسمع الحديث كده في نوع من انواع الاسى لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل اللهم ارزقنا قيام الليل واعنا على شرف قيام الليل قيام الليل النهارده بقى في حياه المسلمين عمله نادره قيام الليل النهارده بقى في حياة المسلمين يعني مش وارد كثيرا وده عيب كبير عيب كبير جدا لأن البيوت التي يتلى فيها القرآن تبدو لأهل السماء تتلألأ كالنجوم هؤلاء القوام هم الذين بهم ترحم الامه وينال الخير وتتنزل الرحمات وتكثر البركه هؤلاء الذين يقومون الليل يتهجدون ويناجون مولاهم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو العزيز الرحيم سبحانه جل جلاله الشاهد يا إخوة إن التعود بقى على قيام الليل يخلي قيام الليل سهل وبسيط مفيش مفيش فيه معاناة بس يحتاج إلى الاستمرار والاستمرار فيه عدة فوائد منها أن الإنسان إذا مرض أو سافر قال الله لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يعمله صحيحا مقيما يعني لو الانسان مرض ليله ليله صدع ونام ما قدرش يقوم ربنا سبحانه وتعالى يكتب له قيام رغم انه ما قامش الحديث الجميل اللي بحب اقوله عشان افرح نفسي فيه أه وفرح الكسالى من امثالي ان ان الله جل جلاله ان العبد اذا قام يصلي من الليل ثم نام في صلاته باه الله به الملائكه وقال يا ملائكه انظروا الى عبدي جسده بين يدي وروحه عندي اكتبوا له صلاته واجعلوا نومه صدقه مني عليه الله تصدق عليك اللهم يا ربنا وإلهنا ومولانا وسيدنا يا الله أمن علينا تعطف علينا تحنن علينا يا رب تصدق علينا افضل علينا الطف بنا ارفق بنا يا ربنا يسرنا ويسر الهدى لنا يا ربنا اللهم تقبل منا اللهم ثبتنا اللهم قومنا اللهم قونا اللهم اعنا اللهم ارزقنا اللهم احمنا اللهم احفظنا اللهم نجنا يا ربنا يا رب امن علينا تعطف علينا تحنن علينا يا رب تصدق علينا افضل علينا يا رب لا تحرمنا لا تقطعنا لا تطردنا لا تهملنا يا رب يا رب يا رب قال اكتبوا لعبدي صلاته واجعلوا نومه صدقة مني عليه اللهم تصدق علينا من ثمرات رمضان حسن الخلق ورد السيئة بالحسنة الصبر على أذى الناس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم حسن الخلق حسن الخلق صار أزمة في هذا الزمان والله يعني كنت أقول لأحد إخواننا النهاردة يا ابني لا نرد الظلم بظلم ولا الأذى بأذى يعني واحد ظلمك تريد أن ترد ظلمه بأن تظلمه ليه ليه ليه ليه الأخلاقيات دي ليه الأخلاقيات يعني فعلا بقت حاجة عجيبة جدا ان انا يعني اقول كتير لاولادي ول- ولمن حولي مش من اخلاقياتنا دي مش من مبادئنا دي مش من منهجنا الكلام ده فعلا بقى- بقى- بقت كثيره جدا ان الناس تتطاول بعضها على بعض. ما هو اللي قال حتى لو هو قال انا ما اقولش ما هو اللي بدا حتى لو هو بدا انا ما اعملش كده ما ينفعش ما ينفع لا يليق ده احنا بنتكلم بقى في ايه في عيب فضلا عن كلمة حرام لا يجوز شوف كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب ولا يجهل لا يصخب ما يعليش صوته احيانا تجد بعض البيوت صراخ دائم ليل ونهار الزوجة عمالة تصرخ في الأولاد ده وده وده صراخ صراخ صراخ و- ويدخل الرجل برضه صراخ صراخ يزعل الزوجة ويزعل الأولاد السكينة أين السكينة في البيوت النهاردة أخلاق تعلمنا في رمضان لا يصخب ولا يجهل برضو عايز اتكلم عن مسألة الرفث الرفث اللي هم يقولوا ذكر الجماع ومقدماته الكلام في المسائل دي عيب عايز اقول انه اذا قد في, في التطاول في مثل هذا الكلام يبقى لا يجوز حديث النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يجامع امرأته ثم يصبح فيحدث ما فعل قال فكأنما شيطان جامع شيطانه الناس اللي بتتكلم في هذه المسألة بقى مش مع زوجته ده بيتكلم كلام شغل شياطين كثرت النكت البذيئة وت- وتداولها على التليفونات فهذا الكلام لا يجوز لا يجوز حرام أخلاق دستور الأخلاق في الإسلام دستور عالي سامي جدا يقيم سياج عالية حول آه، هذه الكلمات الحساسة لذلك تجد القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى بقى إيه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ولا تباشروهن وقد أفضى بعضكم إلى بعض الله كلام ربنا لامستم النساء سبحان الله العظيم. شوف شوف شوف العظمه فين بقى من الكلام التاني ال- استغفر الله الشاهد حسن الخلق وخصوصا برضه في نقطة فإن سابه أحد أو قاتله سابوا شتموا أو قاتلوا ضربوا فليقل إني صائم لو حد شتمك لو حد ضربك بتعمل ايه سبحان الله العظيم احيانا ما بحبش اقول الجمله دي احيانا ما بحبش اقول الجمله دي اللي هي ان احد السلف شتمه رجل فقيل له انه يسبك فقال ارايت لو ان حمارا رفسك اكنت ترفسه ارايت لو ان كلبا عضك اكنت تعضه لما يبقى التعامل من المنطق ده أن تنظر إلى هذا المخطئ الذي أخطأ في حقك أنك لا ينبغي أن تفعل مثله أن ترقى وتسمو وترتفع بأخلاقك عن أن تعامله بمثل ما عاملك به من السوء قال الملك الجليل الله العظيم الرحيم الله قال سبحانه ولا تستوي الحسنة وس- ولا السيئة الله لا شوف لما تقرا قرآن والله متعة تع- شوف لما تعجز ان انت تصور معاني او تسردها او توضحها او تجليها تلاقي القرآن جاء بأعظم هذه المعاني وبأجل ما تكون اسمع يقول ربي جل جلاله العظيم الجليل سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة شوف الكلام شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة الحسنة مش زي السيئة الكلام الحلو مش زي الكلام الوحش ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن إن هي أحسن الحسنة ادفع بالتي هي احسن وكلمه ادفع كانك انت بتزقها زقه ادفع تدفعها دفع في نحر من يسيء ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ الشيطان هيقول لك لا كده الناس هتركبك واحد من المخبولين أراد أن يعلق على قول آه، إذا من إذ صفعك على خدك الأيمن فأعطيه خدك الأيسر كلام يرد في الآثار الإسرائيلية عن عيسى عليه السلام ف ونحن هذا الكلام لا نصدقه ولا نكذبه لكن هو بي- حب يستهزئ فيقول ايه م- من اذا ضربك على خدك الايمن فاعطيه خدك الايسر وقفاك ايضا بيستهزئ يعني بيسخر احنا بنقول ابدا بالعكس وعمرنا ما شفنا كده ان لما حد بي بيأذينا ونحلم ونصبر ونتغاضى ونلتفت غالبا هذا ما رأيناه في واقعنا يستحي ويقص ويقصر هذا هذا كلام ربنا هذا كلام الله فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لكن الشياطين بقى هي اللي بتدفعك تقول لك لا ده كده الناس هتركبك لا ال- اللي يظلمك اظلمه دي أخلاق الغابات مش اخلاق المسلمين ولا اخلاق الناس الطيبين اللي يعرفوا ربنا وبيحبوا ربنا حسن الخلق آه الوصيه في هذه القضيه المواظبه على الادويه الرمضانيه عايزين في رمضان ربنا اداك دواء عالج بيه آفات جواك واظب بقى على الأدوية وأنا بقول الأدوية دي بتختلف من واحد لواحد في واحد ربنا اداله دواء التخلص من الفضول وفي واحد التاني ربنا اداله دواء اسمه الصبر انه اصطبر صبر على العبادات وصبر على واحد تالت ربنا اداله دواء الدعاء وازاي وربنا اداله دواء البكاء وهكذا رب- ربنا سبحانه وتعالى بيعامل الناس كل بما يصلحه كريم سبحانه وتعالى جل جلاله فلذلك ابدأ شوف الدواء اللي ربنا اداه لك في رمضان طلعت بإيه في رمضان ده وواظب على الدواء ده عايز اتكلم في آه، مسألة مهمة آه، هي قضيتان أريد أن أشير إليهما إشارة سريعة ونفض وقت يبقى الكلام على علاج الفتور بعد رمضان آه، الأولانية اللي هي قصة السيدة عائشة رضي الله عنها السيدة عائشة رضي الله عنها فضلها في الإسلام أجلى من أي كلام كل الناس عارفة أن السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رغم أن في كل حاقد النبي صلى الله عليه وسلم مات وهي زوجته صح ولا لا وأزواجه أمهاتهم تبقى أم المؤمنين اللي يقول مش أمي يبقى مش مؤمن هي أم المؤمنين فهذه الأولى الثانية أنها حبيبة رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة ثلاثة أنها ابنة الصديق رضي الله عنه وهو أفضل هذه الأمة وخيرها بعد النبي محمد لا يجادل في هذا ولا يناقش يبقى الكلام ده كل المسلمين يعرفوه وكل المسلمين متفقين عليه طبعا معروف ان في حاجة اسمها الشيعة الحاجة دي دايما الحاجة دي بتلخبط ال- ال- الحقائق الحاجة دي اللي اسمها الشيعة دي الحاجة دي آه، همها اللخبطة عشان كده جعلوا منهجهم التقي التقية ديني ودين آبائي دين ودين آبائه فجعل لخبطة الأمور خلط الأوراق آه، آه، ال- لبس الحق بالباطل هو الد- هو دينهم فعايز أقول إيه خلوا بالكم القضية دي والقضية التانية بتاعت حركة المصحف الاتنين جنب بعض هحطهم قصاد بعض كده ان مشكلة فيهم التهويل لا ادري الاعلام له دور والاعلام ده قصته اصلا يهودية فربنا قال عنهم كده وجعلناكم اكثر نفيرا ال- اليهود ف آه، ه- هذا الاعلام س- س- سمته التوحيد ان اي قضيه ينفخوا في القضيه دي ينفخوا في القضيه دي ده طلع مش نفخ بس آه، ي- يفضلوا ينفخوا في القضيه وي- وي- وي- وي- ويلم- وي- ويكبروها واحنا كده نبقى عملنا لهم اللي احنا اللي هم عايزينه كلام على ان في غزو شيعي لمصر الكلام ده مش صحيح مين اللي قال كده هو فين ده رغم انهم المدخل وارد ان كل الناس بتحب سيدنا الحسين وستنا السيدة زينب رضي الله عنهما و... وقد يكون هناك غلو شوية في هذا الجانب لكن ابدا ما فيش قبول للمنهج الشيعي في مصر خ- نهائي نهائي عند العوام الغلابة الناس ال- اللي, اللي مش ع- يعني آه، مش عارفين ولا يميزون المنهج ولكن لما يجي حد يكلمهم عن سيد عن امنا السيده عائشه رضي الله عنها يقوم يشق بطن عن سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر حد يقدر يتكلم عن سيدنا ابو بكر ده انا اقطعه فالامر يعني لازم نبقى فاهمين كده ولازم الامر ده ينتشر بينا كده زي ما انتشر كلمه شيعه شيعه ايه بتاعي هم فين دول طب وريني كده شاور في حارتكم ها طب انت في شارعكم في حد في, في شارعكم في حد طب انت في منطقتكم عمرك شفت حد قال الكلام ده في المنطقه عندكم ولا في حد هنا ولا هنا ولا هنا ولا حاجه ابدا خ... طب حد يقول لنا هم فين ها شاور كم واحد في الجرايد عاملين هلولة على النت عاملين ما- ممكن واحد يدخل على النت ب 3000 اسم ويعمل مولد على النت ايه وزفت ايه اللي عملوا لنا بيه المشاكل دي كلها فالشاهد عايز اقول ايه ان الموضوع ده موضوع اذا كانوا بيتكلموا عن السيدة عائشة فهم مش فيه النهاردة ده هم من 1400 سنة وهم بيتكلموا يعني بعد 32 سنة من حياة الصحابة بعد الخلافة الراشدة وهو الكلام حصل فايه المشكله بقى النهارده الكلام ده كلام قديم نطورته زي ما اقول كده هو الاعلام ان حد عايز يظهر حد عايز يعمل يفرقع حد عايز يخالف ف فاحنا عايزين يا اخوه كلام لكل المسلمين احبتي اللي انا بحبكم في الله ان احنا ما نسيرش هذا الركب ونحقق لهم اللي هم عايزينه يعني في قضية حرق المصحف لا حرقوا ولا عملوا واحد بس اللي قام عمل الموال ده أسأل الله عز وجل أن يلعن الكفار والظالمين والمجرمين الذين يؤذون المسلمين أسأل الله عز وجل أن يلعنهم لعنا كبيرا هو إيه، كون ان احنا بقى نشرناها وجابوا الصور في الجرايد وحطوا الصورة على النت يبقى انت عملت اللي هو عايزه هو عايز كده عايز ينشر الامر ده لكن هو ملوش لازمة أصلا ده واحد حقير عمل حاجة ملهاش لازمة ولا يضرنا هذا بالعكس ده زاد الحمية في قلوب المسلمين في تعظيم المصحف وحفظه والحفاظ عليه وإكباره ونشر المصحف وتعالى شوف النهاردة زاد توزيع المصاحف في العالم كله نفس الشيء زي ما بقول كده في هاتين القضيتين ان احنا بنقول بلاش التهويل ولنصب جام غضبنا نحتفظ بحرارته في أن نحفظ القرآن ونبلغه وننشره ونوزعه وأن ننشر فضل السيدة عائشة وفضل الصحابة رضوان الله عليهم فكل ما ذكر في فضل الصحابة فهو أيضا السيدة عائشة رضي الله عنها لها حظ منه فأنا أردت أن أقول آه، إن السيدة عائشة فوق الكلام ده كله ودعك من تهويل المغرضين آه، الفتور بعد رمضان اخوتي اللي يجي بعد رمضان بعد 30 يوم صيام في كل ليله دعوة مستجابة وعتقاء لله من النار في كل ليلة سحر وصلاة الله على المتسحرين في كل ليلة من صام رمضان إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة العيد يعتق الله قدر ما أعتق طيلة الشهر يوم العيد يوم الجائزة بعد كل ده ويقول عندي فطور حاسس انه فطور وينتشر بين الاخوه بقى عادي عادي كلنا بيحصل لنا الفطور ده بعد رمضان هذا كلام خطا وخطير لان دلالته خطيره ان الذي يظن هذا الظن يطعن هذا في قضيه قبوله لأنه إذا قبل العمل الله شكور إذا قبل عملك لابد أن يشكرك على عملك والشكر عمل فيعطيك عمل يشغلك عنده قدام الله جل جلاله شكور فلذلك إذا الإنسان صيامه قبل قيامه قبل تلاوته للقرآن قبلت عمرته قبلت آه، اعتكافه قبل دعاءه قبل في رمضان يبقى بعد رمضان موفق لعبادة عبادة جديدة لذلك قال الله سنزيد المحسنين أدهش آية نحن نعرف أن مراتب الإسلام ثلاثة الإسلام المرتبة الأعلى منها الإيمان المرتبة الأعلى الإحسان فالإسلام هي الأعمال الظاهرة التي يعملها الإنسان صلاة وصيام وحج وصدقة وذكر وتلاوة قرآن الأعمال دي الإسلام لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الدين ما الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الأعمال الظاهرة الإيمان الأعمال الباطنة لذلك قالت قال سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يعني عملت آه لكن من جوه لسه قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث حديث الدين ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره يبقى الإيمان أعمال باطنة أعمال الباطن أعمال القلوب يبقى الإسلام أعمال ظاهرة أعمال الظاهر اللي بتعملها بالجوارح ظاهرة كل الدنيا شايفينها أعمال الإيمان أعمال الباطن أعمال القلب اللي ربنا جل جلاله وحده المطلع عليها الإحسان بقى درجة أعلى قال فما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يبقى أن تعمل أعمال الإسلام وأعمال الإيمان يبقى عملت الإسلام وعملت الإيمان الدرجة الأعلى أن تحسن الأعمال دي أن أعمال الإيمان وأعمال الإحسان تكون منك بمثابة من يرى الله وهو يؤدي هذه الأعمال درجة عالية جدا درجة الإحسان فحين قال الله سنزيد المحسنين طب المحسنين دول يزيدوا ايه بقى يعني اذا كانوا دول محسنين طب هيزيدوا ايه هيوصلوا فين بقى بعد كده ده اللي هيجي معنا الحلقة الجاية أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب